مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بمناسبه قرب اسبوع الالام اريد ان اقول ان السيد المسيح قد جاء لكي يسدد ديوننا كلنا مديونين كلنا مديونون علينا دين لا نستطيع ان نوفيه الكتاب بيقول في قصه المراه الخاطئه التي بللت قدمي الرب بدموعها ومسحتهما بشعر راسها ان السيد المسيح قال لسمعان الفريسي يا سمعان عندي كلمه اقولها لك قال له قل يا معلم قال له انسان كان له مديونان على الواحد خمسمائة دينار وعلى الآخر خمسون وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا نحن الذين علينا ديون بالكثير أو بالقليل ولا نستطيع أن نوفي ديوننا لكن كيف سامحهما جميعا سامحهما جميعا بأن وضع هذه الديون على حساب المسيح لكي يوفيها كل خطية عبارة عن دين علينا وما هو الوفاء أجرة الخطية هي موت إذا السيد المسيح كان لابد أن يوفي حكم الموت عن الجميع ده أول دين وأكبر دين بأن يموت عنهم وكيف يموت عنهم جميع خطايا البشر توضع فوق رأسه جميع تعدياتهم جميع نجاستهم جميع أغلطهم اللي في الخفاء والظاهرة كلها توضع على رأس المسيح هو ده الكأس اللي كان بيقول إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس مش آلام الصلب مش آلام الجلد مش الشوك مش الطعنة في جنبه لا أبدا كل نجاسات العالم توضع فوق رأسه الرب قد وضع عليه إثم جميعنا تصوروا السيد المسيح لما يحمل كل زنا العالم كل نجاسات العالم كل شهوات العالم كل خطايا العالم توضع فوق رأسه اهو ده الكأس مش بيهرب من الكأس يعني خايف من الصلب من الموت دي حاجة بسيطة بالنسبة له هو قال لي نفس أنا أضعها من ذاتي لا يستطيع أحد أن يأخذها مني لي سلطان أن أضعها وسلطان أن آخذها ولا يستطيع أحد أن يأخذها مني لذلك هو قدم نفسه للموت مش هربان من الموت مش هربان من الكأس لا أبدا مش هربان من الآلام لا أبدا لكن كل النجاسات توضع فوق رأسه هي دي المسألة المتعبة من جهة الحب يقبلها لكن من جهة قداسته المطلقة كيف تحمل كل هذه النجاسات تصوروا الكتاب بيقول في كورنثوس الثانية خمسة الذي بلا خطية حسب خطية من أجلنا حسب خطية من أجلنا أدي الكأس ولذلك لما اتكلم عنه يوحنا المعمدان قال هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله والقديس يوحنا الحبيب في رسالته الأولى إصحاح 2 آية واحد بيقول يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا وإن أخطأ أحد فلنا شفيع الإنسان يسوع المسيح هو كفاره ليس عن خطايانا نحن فقط انما عن خطايا العالم كله جه يوفي الديون يحمل الخطيه كلها لما تيجي انت تصلي في اسبوع الالام افتكر ان كل خطاياك حملها المسيح ده مش بس كل خطاياك حملها المسيح مش بس الخطايا اللي انت عملتها ده الخطايا اللي لسه هتعملها برضه تضاف الى حساب المسيح الخطايا اللي لسه هتعملها هتغفر ازاي انت بتتكلم النهارده لكن خطايا بكره وبعد بكره فهي برضه هتضاف الى حساب السيد المسيح كل كلمه شريره قلتها تضاف الى حسابه كل فكر رديء تضاف الى حسابه هو ده الكأس ان المسيح بيسدد ديونك ايضا مش بس الخطايا كل لعنات العالم كل لعنات العالم في سفر التثنية إصحاح 27 و 28 يتكلم على لعنات معينة ملعون من يفعل كذا ملعون من يفعل كذا ملعون من يفعل كذا لعنات هذه اللعنات حملها السيد المسيح ضمن الكأس اللي هو بيشربه قال الكأس التي أعطانيها الآب ألا أشربها شوف يقول إيه الكتاب كانوا بيقفوا على جبلين جبل عيبال للعنه يقولوا فيه الايه اللعنات وجبل جرزيم للبركة فبتوع جبل عبال بيقفوا بصوت عالي يقول ملعون الإنسان الذي يصنع تمثالا منحوتا أو مسبوكا إلى آخره ويجاوب جميع الشعب آمين ملعون من يستخف بأبيه أو أمه تصوروا عبارة عجيبة هنا اللي بيصنع وثن ملعون واللي بيستخف بأبيه أو أمه ملعون يعني حطت الاتنين جنب بعض ملعون من يضل الأعمى عن الطريق ملعون من يعوج حق القريب ويقول كل الشعب أمين ملعون من يضجع مع امرأة كذا أو كذا أو كذا أو كذا كاتب فيها شوية حاجات ويقول كل الشعب أمين ملعون من يقتل قريبه في الخفاء ويقول جميع الشعب امين ملعون من ياخذ رشوه لكي يقتل نفس دم بريء ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها يعني ملعون كل من يخطئ خطيه كل دي مقدمه في اصحاح 27 و28 لعنات اخرى كثيره إن ما كنتش تنفذ الوصايا ملعون تكن في دخولك وملعون تكن في خروجك إلى آخره كل هذه اللعنات حملها المسيح دي جزء من الكأس علشان كده علشان كده قيل ملعون كل من علق على خشبة لأن اللي بيعلق على الصليب ده يعني أبشع الخطايا هم اللي بيصلبوه فقال ملعون كل من علق على خشب إن إذا السيد المسيح كان هياخد هذه اللعنة ويحسب لعنة من أجلنا يبقى ده هو الكأس اللي بيشربه مش إنه خايف من آلام أو طعنة أو صليب أو مسمار أو لطمة أو جلدة دي بالنسبة له حاجة خفيفة بيقول من أجل هذا جئت ادي الكأس اللي بيسأل عليها صاحب السؤال السيد المسيح جاء يوفي ديوننا من جهة الخطايا وحملها من جهة الموت ويدفع ثمن الموت من جهة الآلام من جهة اللعنات كله جه يوفي الديون كلها البشرية أغضبت الله الآب شوفوا الخطية كان لها نتيجتان الخطيه كانت لها نتيجتان نتيجه منها هلاك الانسان ونتيجه تانيه اغضاب الله بكسر وصاياه وبتفضيل الشر عليه وبالانضمام الى مملكه الشيطان والبعد عن مملكه الله وجه السيد المسيح يوفي هذه الديون يعني ايه يوفي هذه الديون يعني كما ينقذ الانسان الخاطئ يصالح الاب الغاضب المساء اليه ما تفتكرش خطيتك بس تسبب في هلاكك لا خطيتك ايضا انت بتحزن بها قلب الله بتحزن بها قلب الله بتطرد بيها الروح القدس من قلبك بتكسر وصايا ربنا فجاء المسيح يوفي هذا الدين اللي علينا انه يصلح الاب ولذلك كانت هناك ذبيحتان تختصان بهذا الامر ذبيحه الخطيه وذبيحه الاسم من جانب واحد لحمل خطايا الانسان وانقاذه وذبيحه المحرقه لارضاء قلب الله الغاضب لذلك ذبيحه الخطيه كان ممكن الكاهن ياكل منها يعني ممكن البشر ياكلوا منها لكن ذبيحة المحرقة كانش حد ياكل منها أبدا لأنها خاصة بإرضاء قلب الله الغاضب توضع على مذبح المحرقة توقد عليها النار تظل النار تشتعل فيها من الليل إلى الصباح ومن الصباح إلى الليل ويوقد الكاهن عليها وقودا وتضاف إليها المحرقات الأخرى ويضاف إليها كل شحم الذبائح الأخرى نار دائمة لا تطفأ نار دائمة لا تطفأ لغاية ما المحرقة تتحول إلى تراب يأخذ الكاهن هذا التراب ويلقيه في مكان مقدس السيد المسيح كما كان ذبيحة خطية لإنقاذ الإنسان كان أيضا ذبيحة محرقة لإرضاء قلب الله الغاضب كانت نار العدل الإلهي تتقد فيه نارا دائمة لا تطفأ حتى تحول إلى رماد أمام الآب لذلك قيل عنه أن هو مسحوق لأجل خطايانا وقيل عنه في سفر إشعياء إن الله سر ان يسحقه بالحزن سر ان يسحقه بالحزن الحزن دي حاجه روحيه ونفسيه ملهاش دعوه بالام الجسد ملهاش دعوه بالام الجسد ادي الكائن اللي السيد المسيح صار مسحوقا فيها وكل خطيه احنا بنعملها بتوصل لنفس النتيجه هو انت فكرك المسيح صار محرقة واتقدت فيه نار العدل الإلهي لا تطفأ بسبب خطايا العالم كله بس لا بسبب خطيتك أنت كمان الخفية والظاهرة ده إيه الكلام ده؟ مسحوق لأجل معاصينا وقبل أن يكون مسحوقا الكأس الذي أعطانيها الآب ألا أشربها أشرب لكن يقف يقف في موقف أنه بيغضب الآب يقف في موقف أنه بيغضب الآب دي الكأس الصعبة موقف أنه بيغضب الآب ما هو بيوفي الدين احنا أغضبنا الآب هو قال ما أنا هوفي هذا الدين عنكم أنا اللي هقف بدالكم موقف من أغضب الآب لكي ترفع هذه الخطية عنكم كل دي ديون علينا عشان كده في ناس الصلاة الربية بتاع اغفر لنا خطايانا بياخدوها من ناحية الديون أيضا بيترجموها من ناحية الديون يعني بمعنى أوفي عنا ديوننا يعني ده كله من جهة ال- الخطية بوجه عام لكن في حاجات في التفاصيل تخش يعني مثلا نحن مديونون لله من جهة عصياننا له من جهة مخالفتنا له الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد البشرية كلها مديونة لله بهذا العصيان فجاء السيد المسيح لكي يكون هذا الواحد الطائع يعني ما فيش حد إلا وخالف ربنا الواحد الطائع كان هو المسيح اللي بيوفي دين البشرية في الطاعة عشان كده أحد المفسرين لما جه يفسر الآية بتاعت إن يعني وسط ألف رجل وجدت واحدا وسط النساء ما وجدتش يقصد الرجل الواحد هو السيد المسيح الذي كان طائعا أطاع حتى الموت موت الصليب أطاع حتى الموت موت الصليب كأنه يقول لله الآب أيها الآب السماوي كل البشر قد عصوك وخالفوك وكلهم مديونون لك من جهة الطاعة فأنا جئت أسدد هذا الدين وأقدم القلب الواحد الطائع والإرادة الواحدة الطائعة وأفعل مشيئتك ده اللي بيوفي الدين ولذلك قيل عنه في افسس اصحاح اتنين اللي بيتكلم فيها على ان هو اخلى ذاته في فيليب اتنين اسف اللي بيقول اخلى ذاته واخذ شكل العبد بيقول واذ وجد في الهيئه كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله ايضا واعطاه اسما فوق كل اسم لكي تجسو باسم يسوع كل ركبه مما في السماء وما على الارض ومن تحت الارض اطاع حتى الموت موت الصليب بيوفي دين البشريه من جهة الطاعة احنا نحن مديونون لك ايها الاب من جهة الطاعة فالمسيح يقول ما عليكم انا سأوفي دينكم ولهذا طاعة المسيح كانت لها اهميتها الكبيرة إيه لأنه بعصيان واحد دخل الموت إلى العالم وبطاعة واحد أنقذ الجميع من الموت زي ما موجود في رمية إصحاح خمسة من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى وذلك الذين لم يخطئوا إلى آخره لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيرة كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح إلى آخره المسيح جاء يوفي دين البشرية من جهة الطاعة كذلك أيضا البشرية تكبرت على الله من أول آدم وحواء لما قال لهم الشيطان تصيران مثل الله إن كلتم الشجر عارفين الخير والشر البشرية التي تكبرت على الله في عصيانها له وتكبرت على الله في تألهها وتكبرت على الله في عبادة الأصنام جه السيد المسيح يقدم الاتضاع لكي باتضاعه يوفي دين البشرية هو مسك كل حاجة وبيوفي الدين بتاعها عشان كده أخلى ذاته وأخى الشكل العبد قال له أيها الآب إن كان الإنسان تكبر وأراد أن يصير إلها فأنا الإله أتنازل وأصير إنسانا لكي أوفي دين هذا الإنسان المتكبر باتضاعه وفى ديوننا في الكبرياء طب الإنسان الخاطئ أخطأ ولم يقدم توبة صادقة لم يقدم توبة صادقة وأصبح مديونا لله بالتوبة فجه المسيح ودخل في معمودية التوبة لكي ينوب عن البشرية في هذه التوبة ويوفي ديونها فيه وهكذا أيضا وفى ديون البشرية في الكراهية بالحب العظيم الذي قدمه وفى ديون البشريه التي لم تحتفظ بالصوره الالهيه التي اخذتها من الله منذ البدء فجاء المسيح يوفي الدين ويرجع الصوره الالهيه مره اخرى هو ده اللي وفى ديوننا كلها من غير ان نطلب من غير ان نطلب تصوروا زي واحد مثلا يلاقي الناس مديونين وهيترموا في السجن من اجل ديونهم فمن غير ان يطلبوا يروح ويدفع الديون بتاعتهم وينقذهم من السجن هكذا فعل السيد المسيح معنا عشان كده اشعيا بيقول تاديب سلامنا عليه وبجرحه شفينا احنا اللي كل يوم بنزيد ديوننا اكثر واكثر والمسيح ياتي لكي يسدد هذه الديون كلها ياخدها ويضعها على راسه عشان كده زمان لما كان واحد بيقدم ذبيحه كان بيجيب الذبيحة ويحط ايده بين ايديه بين قرني الذبيحة ان كانت ذكرا ويعترف بخطاياه على رأس الذبيحة لكي تحمل الذبيحة خطاياه عنه وكانت الذبيحة رمزا للسيد المسيح الذي يحمل خطايانا بدلا منا ويسدد ديوننا هذه يا ريت نفتكر الحاجات دي كلها في اسبوع الالام ونقول له يا رب اغفر لنا ولا تسمح ان نخطئ اليك مره اخرى اتفضلوا نصلي